النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه كل عام وأنتم بخير وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا جميعا هذا الشهر الطيب المبارك وأن يعتق رقابنا جميعا من النار وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأن يدخلنا من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق هذا الباب فلم يدخل منه أحد سواهم أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في جنات الفردوس وأن يتم علينا النعمة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة عايز أبدأ الحقيقة كلامي معاكم عن رمضان السنة دي بشكل جديد عايز أقول لك فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار أظن حضرتك فاكر حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار ثلاثة كانوا ماشيين من بني إسرائيل فجأة آواهم المبيت إلى غار في حضن الجبل بسبب المطر وغير ذلك فدخلوا إيه الغار فلما دخلوا الغار أغلق عليهم الغار صخرة كبيرة وقعت فسدت الغار طبعا الثلاثة يعني ما جاش واحد منهم قال يا خبر أبيض ده أنا نسيت الشحن بتاع الموبايل فالموبايل فاصل شحن والتاني ما قالش يا نهار أبيض ده الرصيد خلص قدر الله ما شاء فعل والتالت ما قالش ده أنا نسيت الموبايل في العربية أبدا قال أحدهم إنه لا ينجيكم اليوم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم راح الأولاني دعا ببر الوالدين قال يا رب أنا عملت كذا مع أم وأبويا واوا فإن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة وبالفعل يا جماعة الصخرة انفرجت شوية بس ما ينفعش يخرجوا والثاني تقرب إلى الله عز وجل بعفته من الزنا يعني كان يحب ابنة عمه كأشد ما يحب الرجال النساء فلما مكنته من نفسها بعد أن نزلت بها سنة ما كانش عندها فلوس ومحتاجة فلوس مش عارف إيه فجاءته فاحتاجت إلى المال فطلب منها أن تمكنه من نفسها فلما جلس منها كما يجلس رجل من زوجته قالت اتق الله كلمتين ممكن يكون بعض الشباب النهارده يا جماعه بيسمعوا محاضرات بالسنين ورغم ذلك حينما يقال له اتق الله ما بيتقش ربنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى ده كلمتين وقفوه اتق الله بس راح قايم شوف قد ايه فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة وانفرجت بالفعل الصخرة بس ما ينفعش يخرجه والثالث تقرب إلى الله عز وجل بأمانته المهم جه الدور عليك بقى هتدعي بإيه تقول أيوة بس افتكرت أنا هقول اللهم إني صمت رمضان بتاع سنة 1428 هجرية ابتغاء وجهك صمت أفضل صيام وقمت أحسن قيام وتصدقت وختمت القرآن عشر مرات فيا رب فرج عنا الصخرة فتفرج عنك الصخرة هو رمضان 1428 ده أنهي رمضان ده اللي احنا فيه اللي جاي ده يعني يبقى احنا هنستعد من دلوقتي هنستعد هنخلي رمضان ده هو كأنه آخر رمضان في حياتك وهو ده اللي أنا عايزك تتخيله معايا تتخيل المعنى ده إن ده آخر رمضان هتعيشه في حياتك بعدها هتخرج من الدنيا وتسلم ورقة الامتحان امتحان ايه؟ ما اصل انت واخد بالك احنا اصلا في امتحان. ايه ده امتحان؟ اه طبعا. الدنيا دار اختبار ودار امتحان. وانت موجود هتختبر وهتمتحن وتخرج تسلم الورقه وتروح. وتقف بين ايدين ربنا يسالك بقى جاوبت بايه؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ اخرت ايه؟ عصيتني في ايه؟ قطعتني في ايه؟ هتتسال كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى هتقف بين ايدين ربنا اه طبعا ولذلك لما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله قال يا هذا كم عمرك قال ستون سنة قال سبحان الله فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه الرجل كأنه أول مرة يسمع الكلام ده كان الناس إن هو هيموت وهيلقى الله وهيسيب الدنيا دي فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضيل أتعلم معنى تلك الكلمة ولا كلمة بتتقال خلاص كده قال لا طبعا عارف معنى الكلمة قال وماذا تعلم عن معناها قال أعلم أني ملك لله أنا عبد ربنا سبحانه وتعالى وأعلم أني بين يديه واقف أو بين يديه موقوف فقال له يا هذا من علم أنه عبد لله وأنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فهل أعددت للسؤال جوابا فالرجل فكر كده وقال له ما الحيلة يرحمك الله أعمل إيه طيب يعني عشان بس المسألة ما تبقاش يعني خلاص الدنيا اتقفلت بالنسبة له قال الحيلة يسيرة وهو ده فعل العالم بقى العالم يا جماعة لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي هاتها يرحمك الله قال أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ويحضرني هنا حديث عند المنذري بسند جيد أن رجلا كبر في السن حتى سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه سنه كبر جدا فجاء إلى النبي ولم يسلم بعد فقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان الذي ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أجل أشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات وتلا عليه قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فقال الرجل وغدراتي وفجراتي انت تعرفش يا رسول الله انا عملت ايه تاني قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا الله اكبر الله اكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه واله وسلم فاحنا في لجنه امتحان يعني عايزك تتخيل وتتامل وتتاكد من كده احنا فعلا والله في لجنه امتحان تخيل نفسك بقى كده عشان احسسك ان احنا فعلا في لجنه امتحان تخيل نفسك كده دخلت امتحان واول ما دخلت بصيت في ورقه الاسئله الله أسئلة سهلة جدا وجميلة وكلها عارفها ما شاء الله فعلى طول في ساعتها بصيت في ورقة الأسئلة ما لقيتش وقت معين للإجابة هو أنا يعني الأسئلة دي مطلوب مني أجاوبها في قد إيه في ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا إيه بالظبط فرحت منادي المراقب لو سمحت بعد إذن حضرتك هو الوقت المحدد للإجابة على الأسئلة دي قد إيه قال لك لا ما فيش وقت محدد يعني إيه ما فيش وقت محدد يعني ممكن الورقة دي تتسحب من إيدك بعد ثلاث دقايق وممكن تتسحب بعد ساعة وممكن أسيبها في إيدك لمدة ست شهور ازاي يا عم ربنا يبارك فيك هو كده ده قانون الامتحان ده فقانون الامتحان بيقول لك مفيش اي وقت محدد للاجابه ممكن في عز ما انت بتكتب نقول لك بعد اذنك خلاص الورقه اتسحبت وممكن نسيبك تكتب ست شهور وممكن تخلص وتسلم لنا الورقه واحنا المساله بالنسبه لنا مفيش اي مشكله خالص مفيش وقت محدد للاجابه فانت بدات تكتب بسم الله عمال تكتب وتجاوب فجاه لقيت شباب جنبك كده ما شاء الله عمالين يهزروا والمسألة مش فارقة بالنسبة لهم بيقول لك ما فيش وقت بقى محدد براحتنا يعني إيه يعني ممكن نقعد ست شهور سنة يعني كل سنة أنت طيب براحتنا بقى نعيش وقتنا بقى خلاص بتبص الناحية التانية فلقيت شباب عمالين مطحونين إجابات وعمالين يكتبوا ويعملوا وتقول الله ما شاء الله ده الناس دي مجتهدين آه ده ما بيضيعوش عمرهم وبعدين فجأة سمعت صوت صرخة من ورا في إيه؟ بعد خمس دقايق في واحد اتسحبت ورقته طب ده أنا لسه ما جاوبتش معلش هو ده الوقت خلاص اتسحبت الورقة وشويتين واحد تاني راح مصرخ في ايه اتسحبت الورقه بعد عشر دقايق فهمت ولا ما فهمتش اتسحبت الورقه يعني خلاص خرجت من الدنيا هتموت هتترك الدنيا هتتركها بعد خمس دقايق او بعد نص ساعه او بعد ست شهور الله اعلم اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين ففي واحد بقى من ضمنهم اداله الورقه وهو فرحان قوي وجاوب وفرحان وماشي في منتهى السعاده والانبساط والسرور ليه اصله جاوب ربنا وفقه اصله الحمد لله ما ضيعش لحظه في حياته وجاوب كويس هي دي المساله كل واحد يا جماعه كل واحد هتمر عليه شهوه في الدنيا دي سؤال هتجاوب باه ولا لا لو جاوبت باه ورحت للشهوه هتتحسب عليك سيئه ولو جاوبت لا لأن ربي بيغضب عليا لو عملت الشهوة ديت أو لو مشيت ورا المعصية ديت ربنا هيرضى عنك وكل طاعة هتجيلك ده سؤال عدى عليك صلاة الفجر ها صليت الفجر ولا ما صليتش لو صليت هيبقى علامة صح لو ما صليتش علامة غلط طيب هيعدي عليك صلاة الظهر العصر المغرب العشاء ها صليت ولا ما صليتش علامة صح علامة غلط صيام رمضان صمت ولا ما صمتش معاك فلوس وهتحج حجيت ولا لا عندك فلوس وهتطلع زكاة مال طلعت ولا ما طلعتش كل طاعة تمر عليك ده سؤال وكل معصية برضه تمر عليك ده سؤال مين اللي هيجاوب اللي هيجاوب هو اللي عارف ان هو عايش في دنيا ما تساويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضة عشان كده اغتنم كل لحظة عشان يلحق بركب الصالحين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك فانت ممكن تتشد منك ورقتك وانت صايم في رمضان الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يا الله والصيام يا جماعة ده أعظم عبادة في الدنيا كلها ده واحد سأل النبي عليه السلام يا رسول الله دلني على عمل يعني أي عمل صالح أتقرب به إلى الله عز وجل قال له الحبيب محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له فيش حاجة تعدله أبدا وقال في رواية أخرى عليك بالصوم فإنه لا مثل له مفيش حاجة أبدا توازي الصوم ويوضح لك الكلام ده الحديث اللي جاي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هنقف بس في الحديث ده مع لفظتين بس فإنه لي الله أمال الصلاة تبقى لمين ما برضه لربنا طب والحج والزكاة وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين هو كل ده لمين؟ ما هو ربنا أمال ليه اختار الصيام وقال إلا الصوم فإنه لي قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة لأن الصوم لا رياء فيه ده أكتر عبادة ما ينفعش يكون فيها رياء أصلا يعني ممكن أنا مثلا أصلي قيام ليل فاطلع اقول للناس الحمد لله يا اخي والله يعني قيام الليل ده حاجه جميله قوي يا اخي سبحان الله لذه بقى ونشوه بقى و... وسبحان الله بقى 11 ركعه على صلاتهم امبارح اللهم بارك يعني ما شاء الله وبعدين ده مش امبارح بس انا بقالي سنتين ثلاثه يعني بس ادعوا لي ربنا يقويني رياء شغال رياء فاهم ازاي؟ واحد تاني والله الحمد لله ربنا اكرمني كده يعني اللهم لك الحمد يعني طبعا انا متعود اختم القران كل ثلاث ايام بس امبارح ختمته بقى كله في اليوم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم اجعله خالصا لوجهك يا رب طبعا رياء انما الصيام هل ممكن واحد يطلع في نهار رمضان انا بتكلم عن صيام الفريضه صيام النافله ممكن يخش رياء يعني ممكن اكون صايم اثنين او خميس او ثلاث ايام البيض 13 14 15 فاطلع للناس اقول لهم انا صايم ممكن تبقى رياء الا اذا كنت بدلهم على الخير وانا عارف من جوايا حاسس من جوايا ان انا بقولش الكلام ده رياء انما في صيام رمضان لا يمكن يكون في رياء ما اقدرش اطلع انا في نهار رمضان واقول للناس على فكره يا جماعه انا صايم رمضان يعني عقبالكم ان شاء الله ربنا يكرمكم يعني لا مش هيحصل لان طبعا ايه مش هيكون فيها رياء لان اصلا ما فيش حد في الدنيا في الغالب يعني كل المسلمين صايمين الحمد لله فما ينفعش يكون فيها رياء فربنا اختار لنفسه يعني اكثر عباده يكون فيها اخلاص قال الا الصوم فانه لي طب والجزاء بقى قد ايه يا ربي مش الحسنه بعشر امثالها وفي كمان في الصدقه ممكن تصل الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره ايوه بس لا الصيام لا ما ينفعش كده لا طب ليه قال لك اصل الصيام دوت من الصبر واخد بالك وربنا قال عن الصابرين ايه انما يوفى الصابرون اجرهم ايه بغير حساب فالصيام لانه برضه من الصبر فبرضه يوفى الانسان اجره بغير حساب برضه بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا قلنا قبل كده يا جماعه ان الجزاء على ثلاث انواع ونقولها بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم قلنا ان في شيء انت ممكن تكون شفته بعينيك وسمعته بودانك وربنا ذكر يعني ايه بنفس المسمى ده ذكره في الجنه فايه فيذكره لك صراحه ليه ولو اني شتانه ما بين الشيء اللي انت تشوفه في الدنيا واللي هتشوفه في الجنه واخد بالك فمثلا على سبيل المثال انت شفت في الدنيا مثلا فاكهه ونخل ورمان وزيتون وحاجات زي كده فربنا يذكر لك برضو ان في الجنه ان فيها فاكهه ونخل ورمان طبعا شتانه شتان ما بين فاكهه الدنيا وما بين فاكهه الجنه لكن طالما انت شفت فاكهه في الدنيا وعارف يعني ايه فاكهه اصلا فيذكرها لك صراحه ده اول نوع من الجزاء تاني نوع من الجزاء شيء انت ما شفتوش بعينيك ولا سمعته لكن ممكن تتخيله فيذكرونك على سبيل المثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن انت عمرك شفت ميه سبتها في كوبايه لمده ثلاث شهور فالميه ما اتغيرتش لا ما حصلش بس ممكن تتخيل اه ممكن اتخيل وانهار من لبن لم يتغير طعمه عمرك شفت لبن بتشتريه وتسيبه لمده ثلاث ايام فما يتغيرش طعمه ابدا ده احنا بنشتري قاطع في الغالب يعني يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى واخد بالك فهناك بقى اللبن والميه يجري على سطح ارض الجنه من غير اخدود من غير حفره انت عارف البحر عباره عن ايه حفره كبيره ومليانه ميه لا هناك في الجنه الميه تجري على سطح الارض بتاع الجنه واخد بالك فالشاهد في الموضوع ان ايه ان انت ما شفتش لبن بالمنظر ده لكن هتشوفه في الجنه ممكن تتخيل اه ممكن اتخيل طب وانهار من خمر لذة للشاربين عمرك شفت خمر لذة للشاربين ده هو بيدلق الكاس دلق مره واحده لانه لو شرب بالراحه كده هيكوي له زوره خدت بالك وممكن الحنجره عنده تتبهدل واحباله تتقطع وكده ليه عامل زي ميه النار فبيشربوا بسرعه انما هناك بقى لذه بقى تشرب كده بقى وتمخمخ كده في الجنه وتنبسط اه خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى فاذكرها لك على سبيل المثل طب اخر نوع من الجزاء شيء بقى انت لا شفته بعينيك ولا سمعت بودانك ولا حتى يخطر على قلبك ولا تستطيع ان تتخيله النوع ده بقى ربنا لا يذكره يسكت عنه جل وعلا ندي مثال صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما ربنا وصف أهل الجنة وهم قاعدين في الجنة كده على الأرائك فربنا وصف الأريكة اللي هم قاعدين عليها قال إيه؟ قال يعني بطائنها من استبرق الأريكة اللي إحنا قاعدين عليها طبعا معروف إن بيبقى ليها بطانة من جوه والظهارة من بره أنت لو عندك أريكة كده في أنتريه واخد بالك الأريكة ديت البطانة بتبقى من إيه في الغالب يعني أو كستور ولا بفتة ولا دمور ولا شاش ولا أي حاجة من الحاجات ديت يعني دي يا دوب بس بتلم بيها القطن اللي جوه ولا بتاع الهيش اللي بيحطوه جوه ده انما من بره لا لازم يكون بقى نوعيه قماشه جيده جدا والوان فاخره عشان الضيوف فاهم ازاي؟ فربنا بيوصف لك البطانه مش الظهاره فيقول جل وعلا بطائنها من استبرق البطانه من استبرق طب يا ترى ايه الاستبرق؟ الاستبرق ده يا جماعه ده ارق واجمل وانعم وافضل واحلى انواع الحرير في الجنه دي البطانه؟ اه دي البطانه امال الظهاره شكلها ايه؟ سكت الحق جل وعلا لان عقلي وعقلك ما يقدرش يتخيله خدت بالك وده بيفكرنا بحديث كده واخد بالك لما النبي عليه السلام في يوم من الايام بيصلي فركع فالصحابه ركعوا وراه فلما اما الركوع قال سمع الله لمن حمده فقال صحابي قال كلمه الحقيقه هو ما سمعهاش من النبي صلى الله عليه وسلم لكن جت على باله كده فراح قايلها وقالها ايه بصوت عالي قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلما النبي خلص من الصلاة وسلم قال من قائل تلك المقالة فالصحابي قال بس أكيد أنا عملت حاجة غلط أسكت بقى فقال من قائل تلك المقالة فلما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر أنه يعرف مين اللي قال كده فقال أتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله أنا اللي قلت كده هل صنعت شيئا قال أبدا ولكنها عضلت بالملكين الكلمة اللي أنت قلتها ديت عضلت بالملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات فصعد بها إلى الله جل وعلا فقال يا ربنا عبدك فلان قال كلمة لم نعرف كيف نكتبها فقال جل وعلا وما هي وهو أعلم فقال عبدك فلان قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها لأن ما حدش في الدنيا يتخيل كم ينبغي من الحمد كما يليق بجلال وجه الله أو عظيم سلطان الله حد يقدر يتخيل طبعا ما حدش يقدر يتخيل المهم الشاهد في الموضوع ان انت لابد ان انت تجتهد ومن دلوقتي تقول خلاص ان شاء الله ده كانه اخر رمضان وان شاء الله اصوم احلى الصيام واقوم اجمل قيام واقرا القران واجتهد لعل وعسى يمكن الورقه تتشد مني فاثناء الصيام في شهر رمضان ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنه. الناس او ناس كثيره لما بيجي رمضان بتغني له رمضان جانا اهلا رمضان وحله يا حله رمضان كريم يا حله ومش عارف ايه وعاملين رمضان موسم للمعاصي بيقول لك بس ده شهر رمضان ده شهر بقى السهر ويا محلى السهر في شهر رمضان ومش عارف ايه ونسهر على قهوه كذا ونقعد القعده الفلانيه وسلي صيامك طول النهار مع افلام كلها عريانه تقريبا وبعدين يعمل لك بقى بالليل ايه الخيمه الرمضانيه ويقول لك تمتعوا في الخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص حتى السحور رقصوه المهم يعني فايه فتلاقي موسم معاصي بالنسبه للناس بعض الناس لكن كتير من الناس ما شاء الله رمضان ده موسم فرصة فرصة لدخول الجنة فرصة للعتق من النار فرصة للفوز بليلة القدر فرصة للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى ناس تانية يا جماعة مستعدة للامتحان الجميل ده مش من رمضان وبس لا والله ده مجهز نفسه من أول شعبان الله أكبر صيام وعبادة وطاعة وقيام وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار طب اشمعنى شهر شعبان أصل أمنا عائشة قالت كما عند مسلم كان النبي يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا ولما سئل النبي عن سبب ذلك قال إنه شهر يرفع فيه العمل إلى الله سبحانه وتعالى في رفع أسبوعي وفي رفع سنوي الرفع السنوي بيكون في شهر شعبان يا جماعة والصيام يشفع للإنسان فلو انت في شوية ذنوب ومعاصي لسه متبقية أو لسه طول السنة شغالة تيجي في شهر شعبان تصوم الصيام طالع والأعمال طالعة معاه يجي الصيام يشفع لك عند ربنا تتمسح السيئات وتزيد الحسنات تلاقي نفسك عملك السنوي بفضل الله جل وعلا من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى يبقى اجتهد في شهر شعبان طيب مع أول ليلة بقى في رمضان إيه اللي بيحصل طوارئ طوارئ في السماوات السبعة يا إكراما ليك إكراما ليك أنت طبعا ما أنت غالي عند ربنا أنت فاكر أنت يعني مالكش قدر عند ربنا ده أخي ده من غلاوتك عند ربنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وقف قدام الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك يا الله أنت حرمتك عند ربنا أعظم من حرمة الكعبة ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم في أول ليلة يا شباب بيحصل حالة طوارئ في السماوات السبع تسمع لكلام حبيبك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إيه اللي بيحصل يا رسول الله عايزك بقى تتأمل معايا بقى وتتخيل معايا حالة الطوارئ التي تحدث في السماوات السبع إكراما لكل مؤمن موحد يؤمن بالله جل وعلا ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف ايه اللي بيحصل قال صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضه الجن تتسلسل تسلسل الشياطين ومرضه الجن وقلنا قبل كده يا جماعه مش كل الشياطين اللي بتسلسل في شياطين لا تغوي ولا توسوس يعني شياطين كده ايه غلابه جودهم زي قلته فمزاي يعني بيمشوا على جنب كده ما يعملوش حاجه دول لا يسلسلوا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عزكم الله إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها قد رأت شيطانا وبتسمع صوت في نهار رمضان يبقى في شياطين اه في شياطين ماشيه بس ديت ايه؟ التي لا تغوي، شياطين التيوان زي ما بيقولوا يعني، انما الشياطين التانية بقى التي تغوي وتؤذي وتفعل وده في حياتنا حتى احنا بنشوفها يا جماعه، في بني ادمين مليانين شر ومؤذيين جدا وحياتهم كلها ليل ونهار يدبر الاذى لفلان ويدبر مكيده لفلان ويدبر مقلب لفلان وفي ناس غلابه يا عيني هشين في حالهم يقول لك يا عم الله يكرمك خلي الناس تعيش في حالها احنا نأذي الناس ليه احنا نتمنى للناس الخير وحتى لو ما تمنناش الخير ليه نتمنى لهم الشر فاهم ازاي في ناس طيبين كده فنفس العيشه اللي الناس عايشينها برضه موجوده يعني ايه زيها بالظبط في عالم الجن فالشاهد في الموضوع يبقى اذا كان اول ليله ايه اللي بيحصل يا جماعه شوف اكراما ليك مش طول السنه كل ما بتقع في معصيه بتقول اعوذ بالله من الشيطان هو اللي عمل فيا كده هو اللي خلاني طلقت مراتي سبع مرات هو اللي خلاني ضيعت فلوسي على الخمر والنساء والمخدرات والكلام ده كله هو اللي خلاني مشيت مع سوسو ولولو وتوتو ومش عارف مين هو اللي خلاني عملت كذا وكذا وكذا طب في رمضان بقى الشياطين كلها مسلسله فلو عملت حاجه يبقى انت الوحش بقى صح كده ولا لا بتتكشف بقى في رمضان يا جميل اول ما تيجي تعمل معصيه قول لا ده انا اللي وحش بقى ما اصل خلاص الشياطين كلها متسلسله وكده والموضوع يعني بقى كده مكشوف قوي لا انا اللي وحش بقى بس اوعى تيأس من ربنا اوعى تقنط من رحمه ربنا سبحانه وتعالى اوعى تقول خلاص انا ما ينفعش لا اجتهد قال جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولة ويقول جل وعلا انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي روايه إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله يبقى في أول ليلة تصفد الشياطين ومردة الجن خد بالك بقى الحتة التانية وغلقت وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الله في أول ليلة كده بص للسماء قول دلوقتي بقى الشياطين بتتسلسل يلا تسلسلوا بعيدوا عننا خلونا نعبد ربنا كده براحتنا مرتاح كده يا اخي 11 شهر مهريين منكم يعني فسيبونا بقى نتنفس شويه سبحان الله وفي نفس اللحظة الله سبع أبواب بتاعة جهنم اتقفلت دلوقتي اه اتقفلت خلاص الحمد لله أول ما تشوف هلال رمضان دلوقتي حالا اتقفلت وفوق ده كله كمان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب أبواب الجنة اتفتحت اه التمانية التمانية كل أبواب كل أبواب الجنة يا حاسس بريح الجنة حاسسها طبعا ده يعني يعني تحس كده فعلا بنفحات الجنة في شهر رمضان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وفوق ده كله بقى كمان تشجيع تشجيع وينادي مناد من قبل الله جل وعلا يا باغي الخير أقبل تعالى بقى كفاية بعد عن ربنا سبحانه وتعالى تعالى يا عم دوق لذة وحلاوة الإيمان والطاعة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اترك بقى يا عم الشهوات والمعاصي وقرب يلا تعالى يا باغي الخير اقبل يا اللي عايز ليله القدر يا اللي عايز العتق من النار يا اللي عايز تخش الجنه لنفسك ربنا يغفر لك يا اللي نفسك تبقى في الفردوس الاعلى تعالى اقبل تعالى موسم لدخول الجنه ويا باغي الشر اقصر كفايه بقى يا عم كفايه ما شبعتش معاصي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله يا باغي الخير اقبل آه تعالى بقى كفاياك بعد عن ربنا عصيت ربنا قد ايه مشكله الشباب يا شباب ان كتير من الشباب نفسه يجرب كل حاجه يقول لك عشان ما بقاش حرمت نفسي من اي حاجه وعشان كمان ما اقولش بعد كده انا ندمت عشان ما يا اخي العزيز حبيبي في الله انت مش لازم تندم زي ما غيرك ندم انت واقف في طريق بتقول لي اسكندريه منين بقول لك من هنا فرحت انت داخل يمين وشمال وهنا وهنا وتهت وبعدين ورجعت طب واحد غيرك بقى لما جه بيسألك اسكندريه منين قول له انا سألت واحد فقال لي من هنا وانا غلطت والله ودخلت يمين وشمال وتوهت نفسي ورجعت برضه عشان ابتدي من اول الطريق بقول لك ايه اوعى تقع في اللي انا وقعت فيه وتعالى نمشي مع بعض في الطريق الصح يقول لك لا لا لا لا انا عايز امشي برضه في الطريق الغلط زي ما انت مشيت وارجع تاني اندم زي ما انت ندمت وبعدين امشي تاني في الطريق الصح طب وليه اللي سبقك قبل كده بيقول لك بلاش تقع في اللي انا وقعت فيه بلاش تندم يا جماعه العمر محدود وقصير وما فيهوش مجال للتجارب هتقعد تجرب 20 30 سنه العمر باقي فيه ايه الحق نفسك ربنا يبارك فيك يا باغي الخير اقبل تعالى بقى كفايه بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وكل اللي مطلوب منك اشياء بسيطه جدا تصوم صيام حقيقي وتصلي تقرا قران تستغفر تذكر ربنا تبر امك وابوك تصل الرحم تحسن إلى الجيران تعامل أصحابك كويس تطلب العلم تدعو إلى الله حاجات بسيطة جدا يا جماعة ده الصحابة كان النبي عليه السلام بيطلب منهم يسيبوا كل حاجة انت مش مطلوب منك تسيب كل حاجة سيدنا مصعب بن عمير كان من أعطر شباب مكة وكان من يعني من أكثر شباب مكة يعني المرفهين جدا المتمتعين كل أنواع المتع ورغم ذلك أول ما أمه قالت له لو اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم أنا هحرمك من كل الميراث ترك الدنيا باللي فيها أمه كانت غنية جدا ترك الدنيا بكل ما فيها سيدنا مصعب يا شباب كان لما يمشي في شارع من شوارع مكة لو انت عديت بعدها بربع ساعة تقول مصعب بن عمير كان معدي من الشارع ده عرفت منين من ريحة العطر ريحة العطر تفضل بعدها بربع ساعة تخيل بعد كده مصعب بن عمير لما مات لما اتبع النبي عليه الصلاه وبعته كان اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في المدينه المنوره لما بعد كده لما مات وجدوا عليه نمره نمره يحاولوا بقى يغطوا بها راسه رجليه تبان يغطوا رجليه راسه تبان لحد ما في الاخر النبي عليه الصلاه امرهم يغطوا راسه ويحطوا الاذخر نوع من الحشيش كده على رجليه ويغطوه ده مين ده مصعب بن عمير عمرك سبت كل حاجه لله تقدر تسيب كل حاجه لله عثمان بن عفان يجهز جيش الاسره يروح ويدفع للنبي مرة واثنين وثلاثة حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أبو ذر الغفاري يطلع مع النبي عليه في غزوة تبوك كان معاه عزكم الله حتة حمار كده وراكبه والحمار تعبان يا عيني ما هوش حمار مثلا full option لا ده كان تعبان على قده كده واخد بالك فيمشي بيه شوية يقف وشوية يقع وشوية ينام وشوية يقوم لحد ما مرة واحدة رقد ما قامش تاني خلاص السوست والمساعدين كلهم جابوا جاز ولا جابوا زيت زي ما بيقولوا يعني واخد بالك فالمهم يعمل ايه ابو ذر هو معذور طب لو رجع يعني معذور يعني فاهم ازاي يعني ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها رغم ذلك راح حاطط المخالي فوق كتافه ورايح ماشي في الصحراء رايح فين يا سيدنا ابو ذر دي صحراء ده انت ممكن تموت في الصحراء دي يعني اما تهتش فممكن تطلع عليك حاجه تاكلك مش مشكله المهم ان انا اوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل ماشي في الصحراء واول ما وصل قالوا رجل جاء من بعيد يا رسول الله فتبسم النبي وقال كن ابا ذر كن ابا ذر فقالوا هو ابو ذر يا رسول الله فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده لو النبي وقف قدامك دلوقتي وقال لك ها تسيب كل حاجه عشان تبقى معايا تقدر تسيب يعني متهيألي المسألة صعبة صح ولا يا شباب لكن أنا بقول لك مش مطلوب منك تسيب كل حاجة أنا عايزك تتمتع بشقتك الجميلة وتتمتع بعربيتك الحلوة وتتمتع بلبسك الحلو وتتمتع بفلوسك في الحلال بس عايزك تسيب المعاصي بقى تسيب الجيرل فريند وشله السوق والاغاني والمواقع الاباحيه وال- والنت وال- والفضائيات وابعد عن كل ده واقبل على الله عز وجل وتاكد ان ربنا هيقبلك اسمع كلام حبيبك جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن يا ابن ادم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة تخيل حبيبي في الله تخيل معايا كده لو إن واحد كان بيعمل نفس الذنوب والمعاصي اللي انت بتعملها دلوقتي الشاب دوت مات وهو بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها فهو في اثناء ما بيعمل معصيه راح ميت فلما مات قدر ربنا سبحانه وتعالى عايزك تتخيل بس معايا المساله دي فلما مات ربنا قدر ان الشاب ده يرجع تاني ويحكي لك اللي شافه في نار جهنم بسبب المعصيه اللي مات عليها ديت بالله عليك بعد ما يحكي لك هيبقى عندك جرأة ان انت ممكن تعمل نفس المعصيه دي تقول لي لا طبعا هغير لمعصيه تانية لا يعني مش قصدي كده قصدي ان انت هل تجرؤ بعدها ان انت تعمل اي معصيه اظن يعني بتبقى صعبه شويه صح ليه لان انكشف لك شيء انت ما كنتش واخد بالك منه انت عارفه يقينا عارف ان اللي هيعصى ربنا هيعذب الا اذا تاب وان اللي هيطيع ربنا هينعم اذا اخلص النيه لله سبحانه وتعالى طيب ما تتخيل نفسك مكان الشاب ده ما تتخيل نفسك كده وانت بتعمل المعصيه ديت اللي انت مصر عليها ان انت في اثناء المعصيه ديت مت واحنا قلنا الورقه ممكن تتشد في اي لحظه محدش عارف ده اكتر اللي بيموت دلوقتي يا شباب هم الشباب ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب ويرزقنا اياكم حسن الخاتمه تخيل نفسك مكانه ها ترضى ترضى تموت الموتة الوحشة دي وتبعث يوم القيامة وتخش بسبب نفس المعصية ديت النار وانت عارف ايه هي النار ربنا يعافينا ويعافيك من النار قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال صلى الله عليه وسلم ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها يا الله مين يتحمل يا شباب يا الله عايزك تتخيل نفسك مكان الشاب ده ان انت ممكن تقع في نفس المشكلة دي وتموت على نفس الذنب ده طب ما تلحق تتوب هو اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى يا جماعه وعايزك تتخيل المسألة ديت فاكر لما حكيت لك حكاية الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان ليه جار ما بيصليش وهو عايز يدعو إلى الله عز وجل فقعد يفكر في طريقة كده فقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة لقى الشاب ده ماشي في الشارع راح نازل له فأول ما نزل وقابله السلام عليكم وعليكم السلام فقال له والله يا أخي إني أرى على وجهك نورا فهل تأذن لي أن أسير معك تأذن لي أتمشى معك شوية قال له تفضل وهو ماشي شوف بقى إخلاص الداعية ربنا بيصل له الأسباب اللي تنجح دعوته فقال له يعني وهم بيتكلموا كده عن الجنة والنار والآخرة وما بيقولوش بقى ما بتصليش ليه أنت مش عارف إن تارك الصلاة كافر لا لا عمال بيتكلموا عن الجنة والنار فجأة راح معدية جنازة فالحسن البصري قال بس هي دي بقى الفرصة فقال له أرأيت يا هذا لو أن الله عز وجل أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع هيعمل إيه شوف فطرة البني آدم حتى لو كان عاصي فقال ماذا سيصنع سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وأمرا بالمعروف ونهي عن إلى آخر يعني الخير ده كله قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما أمرك الله به فكان هذا الرجل بعد ذلك عابدا لله جل وعلا قلت لك حبيبي في الله إن الدنيا ديت مزرعة ديت تزرع هنا تجني هناك واديتك مثل قبل كده ان قالوا لك تعالى خش بقى القصر الجميل دوت وخد بالك القصر ده في الريسبشن بتاعه ده كبير جدا مساحته آه، 3000 متر ومقفول وبعدين جواه كميه مجوهرات بقى مش مجوهرات بقى بتاعت الدنيا ده بتاعت الاخره بقى حاجه تانية خالص يعني فاهم ازاي فقالوا لك لم المجوهرات اللي انت عايزها كلها بس قدامك نص ساعه بعد نص ساعه هتسمع جرس او الورقه هتتشد ولو ما لحقتش تجمع في النص ساعة اللي انت عايز تجمعه هتندم بعد كده واحنا مش هنقول لك بقى لا في ضريبة مبيعات ولا في ت... مش... مفيش اي حاجة خالص خد اللي انت عايزه كله ان شاء الله حتى تجيب بلدوزر وتخش تلم اللي انت عايزه موافقين قال له موافق ماشي دخل الصالة فبص لقى لها ذهب ولولي والماظ وياقوت ومرجان وزبرجد وحاجات بقى من اللي قلبك يحبها فلسه هيلم فجأة بيبص على الحيطة لقى صورة عربية جميلة قوي الله عربية حلوة قوي ايه ده دي جميله جدا ان شاء الله لما اخد الحاجات ديت وابيع ان شاء الله اجيب 10 عربات من دي شويتين لسه بيلم فلقى فيلا جميله ونور سطع كده صور عماله بتتعرض له فبص الله فيلا وعلى النيل جميله قوي قوي ده, ده, ده, ده عامله زي القصور بتاعت زمان ان شاء الله ربنا يكرمني ابقى ابني خمس فيلل زي كده ان شاء الله في يعني خمس اماكن كده يعني من متفرقه من العالم شويتين لسه هيلم بص لقى صوره واحده جميله وبعدين عماله بتبص له ويعني و... فبيبص الله يعني ان شاء الله اتجوز اربعه من ديت يعني ان شاء الله وقعد يدور يدور يدور فجاه كل شويه تطلع له صوره وعمال يبص قال يا عم انت بتعمل ايه؟ انت مشغول بالصور يا عم بس جمع الحاجات دي الاول واطلع بره وبعدين بيع اللي انت عايزه وبعدين كده بعد كده بقى فكر هجيب ايه لسه بيبتدي يلم فجاه سمع الجرس الورقه اتسحبت في يا جماعه انا ما لحقتش اعمل حاجه احنا ما قلنالكش حاجه احنا كل اللي قلناه لك قدامك نص ساعه النص ساعه عدت خلاص فانت ما لحقتش تلم فده مش ذنبنا هي دي الدنيا ربنا خلق الانسان وسابه في الدنيا قال له اجمع كنوز اجمع حسنات تقابلني بها يوم القيامة أدخلك بها الجنة هو الواحد هيخش الجنة بحسناته لا طبعا أمال بإيه برحمة ربنا أولا إيه الدليل على كده قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم كمان قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته تقول لي بس معلش بقى ما في آية بتقول كلام غير كده بتقول إيه الآية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني يعني يعني انا بعمل عمل فدخلت بيه الجنه اقول لك لا اصل الباء دي انت مش واخد بالك من الباء دي الباء ديت باء السببيه وليست باء العوض طب وايه الفرق بين الاثنين هقول لك ببساطه شديده باء السببيه ديت يعني انت ربنا وفقك للعمل الصالح ده فعملته وخدت بالاسباب فلما خدت بالاسباب فربنا برحمته تقبل منك العمل وراح مدخلك الجنه امال ايه بقى العوض بقى العوض دي معناها ان اعمال الصالحه تساوي دخول الجنه فانا يا رب داخل الجنه بعدلك مش برحمتك خدت بالك؟ لا ما هياش باء العوض وانما باء السببيه ولا تعارض بين الحديث وبين الايه خدت بالك يعني عشان كده بقول لك الحق نفسك الحق نفسك انت دلوقتي في صاله المجوهرات الحق اكتنز يلا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه من تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا يلا من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر اللي يقول دعاء سيد الاستغفار لو مات الصبح يخش الجنة ولو قالوا بالليل ومات بالليل يخش الجنة لو عملت كذا تاخد كذا الله أكبر إيه الكنوز دي كلها كنوز من السنة الحق نفسك يلا واكنز وطلع كل الخير ده كله واغرس عشان تروح هناك تجني الخير ده كله يا باغي الخير أقبل الحق نفسك صوم رمضان صيام حقيقي ده آخر رمضان اعتبر ان الورقه هتتسحب في رمضان او بعد رمضان اعتبر ده اخر رمضان هتلحقه في حياتك وفي المقابل يا باغي الشر اقصر يا عم كفايه بقى معاصي كفايه ذنوب كفايه بعد عن ربنا بالله عليك ما تعبتش من المعاصي انت عارف اكتر دوله فيها دخل للفرد في العالم في بلاد السويد ورغم ذلك وكل المعاصي هناك يعني ما فيش حاجه عندهم اسمها لا حلال ولا حرام هناك ولا مكروه ولا الكلام ده كله كله عندهم حلال فاهم ازاي؟ عمل كل الذنوب والمعاصي لحد ما زهق وتعب ومش لاقي حاجه جديده يعملها خلاص وصل لمرحله ان هو زهق راح رامي نفسه من فوق جبل ذبح نفسه بسكينه خانق نفسه عمل اي حاجه رامي نفسه تحت عربيه راح مموت نفسه ليه؟ زهق من كتر المعاصي ربنا عافينا وعافيكم وزي ما قلت لكم يا شباب اكتر اللي بيموتوا دلوقتي هم الشباب ورقه الامتحان دلوقتي بتتشد بدري بتتشد بدري اتشدت الورقه من شاب وهو بيشم الهيروين وتشدت ورقة تانية من بنت وهي في وضع مخل وتشدت ورقة تالتة من شاب كان رايح يسكر ومات وهو في حادثة عربية وشاب رابع كان بيحكي حكايته بيقول كنت رايح مع بعض زمايلي في سهرة حمراء ربنا عافينا وعافيكم هو من بلد ورايحين يسافروا بلد تانية عشان يعصوا ربنا ويقضوا ليلة رأس السنة ليلة الكريسماس ربنا عافينا وعافيكم وهو راكب معاهم العربية فبيقول واحنا ماشيين في الطريق أنا شفت حاجة محدش من زمايلي شايفها وشيء غريب جدا جدا وشايفها متأكد كأني فعلا شايفها قدام عينيا فجأة انت عارف وانت مسافر يقول لك مثلا فاضل على اسكندريه مثلا 180 كيلو، فاضل 170 كيلو، فاضل 160 كيلو، هو كان شايف حاجه تانية خالص على اليافطه، ما كانش شايف كلمه كيلو، كان بيقرا في اليافطه كده وهو ماشي معاهم بالعربيه، يقرا ايه؟ باقي على جهنم 100 كيلو، 100 كيلو؟ شويتين باقي على جهنم او فاضل على جهنم 90 كيلو، فاضل على جهنم 80 كيلو، فوق. يا جماعه انتم مش شايفين اللي انا شايفه؟ قالوا شايفين ايه؟ قروا اليافطه شوف مكتوب عليه يا ابني مكتوب فاضل على اسكندريه كذا بيقول والله مكتوب على اليافطه فاضل على جهنم 90 كيلو لحد ما وصل لحتة فاضل على جهنم 30 كيلو قال لهم نزلوني وقعد يصرخ في العربية قالوا إيه انزل خلاص مع السلامة نزل الشاب وراح معدي على الطريق الثاني قال اركب اي عربية اروح بيتنا الحق نفسي فجأة مفيش ولا عربية عايز تعدي مستني عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة فين وفين أول عربية معدية فراح مشاور راح واقف قال له نازل مصر قال له نازل مصر قال له هو في إيه مفيش عربيات بتعدي قال له أصل في حادثة هنا على بعد 20 كيلو حادثة مروعة قال له في قال له ثلاث شباب محروقين متولعين في عربية مقلوبة بيهم سبحان الملك ربنا أنقذه في آخر لحظة آه يا شباب الحق نفسك بقى يا باغي الشر أقصر أنا نفسي أسألك سؤال وترد عليا حبيبي وأخويا اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ هو الشاب اللي تاب ده أحسن منك في إيه؟ الشاب اللي ساب البانجو والهيروين والبنات والمشي مع البنات وساب البنت الفلانية والمعصية الفلانية والشات الفلاني والموقع الفلاني والقناة الفلانية ده أحسن منك في إيه؟ والبنت اللي تابت ولبست حجاب وما شاء الله بقت بتصلي وبتصوم وبتطلب العلم وبتدعو إلى الله أحسن منك في إيه؟ طب بلاش نقلب السؤال، طب أنت أحسن منهم في إيه؟ يعني يعني بلاش اقول هم احسن منك في ايه طب انت احسن منهم في ايه ما تلحق نفسك ما تتوب الى الله ما نرجع يا شباب ما نرجع اخوات تخيل كده النبي وعايزك تتخيل معايا التخيل الجميل ده تخيل النبي فاكر موضوع الطائف فاكر لما النبي راح الطائف صلى الله عليه وسلم النبي مشى على رجليه المتعبتين 90 كيلو متر يا شباب رايح ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما ركبش دبه لا ابدا والله ما ركبش دبه طب ليه هو كده يعني النبي عليه الصلاه والسلام اختار انه يمشي المشوار ده على رجلين وانت فاكر يعني النبي عليه السلام لو كان طلب دبة من أي واحد من الصحابة كان حد هيبخل على النبي أبدا لكن النبي حب أن المشوار ده يروحوا على رجليه 90 كيلو 90 كيلو في عز الحر وعز الرمل والصحراء والنبي ماشي على رجليه صلى الله عليه وسلم وصل الطائف الله الحمد لله وصلت الطائف أدعوهم إلى الله بقى أهل مكة رفضوا بذرة التوحيد يمكن ربنا يكرمني وأغرس بذرة التوحيد هنا يا جماعة تعالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا محدش عايز يجاوب النبي الله طب وليه يا جماعه انا انا مش عايز فلوس انا مش عايز جاه ولا منصب انا مش عايز حاجه خالص انا والله بس عايزكم تخشوا الجنه انا يعني نفسي ان, إن انا انقذكم من النار و... وتخشوا الجنه ان شاء الله ابدا فلم يجبه احد طب خلاص طالما مش عايزين يعني تستجيبوا سيبوني امشي ابدا بالحجاره وفي جسم النبي فضلوا يضربوا صفوا له صماطين صفين من الصبيه والنساء والرجال وضرب في النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما نزفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومشي النبي يقول كما في الصحيحين فخرجت وأنا مهموم فضل ماشي وهو مهموم قد إيه يا شباب خمسة كيلو لحد ما وصل لحتة اسمها قرن الثعالب قرن الثعالب دي بينها وبين الطائف خمسة كيلو قال فإذا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين فقال نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد يا الله عايزك بقى تتخيل كده النبي وهو راجع من الطائف حزين وتعبان ومضروب والدم نازل من رجليه وضحى وتعب واتأذى واترمى سلة الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي ويعني اتفعل به الأفعال ودبرت المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم النبي بدل ما يجي من الطائف ويرجع تاني على مكة لأ نزل من الطائف علينا احنا هنا بقدرة قادر سبحانه وتعالى جه من الطائف علينا آه تخيل معايا المشهد ده فهو جاي هنا النبي راح معدي على القهاوي والنوادي والنت كافيه والحرم الجامعي والمصايف والمباريات فالنبي بيسأل بيقول مين دولت قالوا له دول المسلمين يا جماعة مين دول بجد دول أمتك يا رسول الله أمتي أنا آخر مشهد فاكره يوم ما فتحت الستارة قبل ما أموت بلحظات فكان آخر مشهد وقعت عيني عليه أبو بكر واقف بيصلي بالمسلمين والمسلمين وقراه عمالين بيصلوا اللي خاشع واللي بيبكي واللي بيتضرع واللي بيستغفر واللي بيسبح واللي واللي واللي ساجد واللي هو ده آخر مشهد أنا شفته إنما ما شفتش منظر مسلمين قاعدين على القهاوي ونت كافيه وعلى الشات ونوادي وحرم جامعي ومصايف ومباريات هي دي أمتي هي دي نتيجة التعب اللي أنا تعبته هي دي حياتي اللي أنا ضحيت بيها كلها عشان الأمة دي تطلع مؤمنة ومسلمة يطلع بالمنظر ده فراح النبي عليه السلام ماشي وقال طب أسأل حد تاني يمكن الناس دي ما بتقولش الصدق راح مخبط عليك خبط على بابك فأنت من العين السحرية بتقول مين فقال لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خبر ابيض ده انا فاتح النت على الشات وعمال بكلم البنت بتاعتي دلوقتي طب هعمل ايه دلوقتي وبعدين ده السيجاره في بقي والشقه كلها مليانه دخان وبعدين فوق ده كله ده انا محضر جوه ازازه الخمره ولسه كنت هشرب دلوقتي حالا وبعدين صاحبتي قاعده جوه معايا وبعدين يا خبر ابيض تفتح للنبي ازاي تقدر تفتح له بالمنظر ده طب خبط عليك انت يا نهار ابيض ده انا كنت لسه على سنجه عشره ولسه منمصه حواجبي وحاطه مكياج واحمر شفاف عشان راح اقابل الواد بتاعي البوي فريند وبعدين كمان ده انا فاتحه على القناه الفلانيه وعلى الموقع الفلاني وعامله كذا ومسويه كذا وبعدين البيت منظره ما يسرش يعني يا سبحان الملك لكن في المقابل بقى خد بالك بقى من حاجه النبي عليه السلام ليه حديث في البخاري ومسلم بيقول لك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء سرقه بقى أو ما طلعتش زكاته يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك اوعى تيجي يوم القيامة بعينين فيهم 200 ألف نظرة محرمة وتقول له أغثني يا رسول الله هيقول لك لا أملك لك من الله شيئا اوعى تجيله يوم القيامة بهارد ديسك متحمل كله أفلام وكليبات ومناظر خليعة وتقول له أغثني يا رسول الله يقول لك لا أملك لك من الله شيئا اوعى تجيله بألف شريط أغاني للمطرب الفلاني والمطربة الفلانية وتقول له أغثني يا رسول الله اوعى تجيله بألفين علبة سجاير وتقول له أغثني يا رسول الله شفت المشكلة فين؟ آه طب تخيل بقى لو ما كانش النبي هو اللي خبط عليك تخيل لو كان اللي خبط عليك ده ملك الموت طب ده النبي بيخبط ملك الموت مش هيخبط والنبي شافك على الحالة ديت وحزن ان امته وصلت للحالة ديت ملك الموت بقى الموضوع بالنسبة له مش هيبقى كده الموضوع ان هو داخل عليك خلاص من غير خبط وهيقبض روحك على نفس الحالة اللي انت عليها لكن في المقابل اخويا وحبيبي واختي الفاضلة تخيل بقى لو جالك النبي وانت مطيع الله تفتح بقى وتقبل راس النبي وايد النبي اتفضل يا رسول الله والله يعني فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله شفت يا رسول الله أنا كنت بطيعك إزاي المصحف في جيبه هو يا رسول الله أنت أمرتنا بيه إن إحنا نقراه يا رسول الله وقلت لنا من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها اللي قلت لنا بيه يا رسول الله يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها اللي أنت قلت لنا يا رسول الله القرآن شافع مشفع وماحل مصدق الله من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار القرآن معايا يا رسول الله وبحفظه يعني الحمد لله رب العالمين وقرأت تفسيره ده كمان بص يا رسول الله ده أنا معايا كمية أشرطة الحمد لله وكتب جايبها عشان أوزعها على الشباب والإخوة وكده يعني في أول رمضان لعل وعسى يمكن ربنا يهدى على أدايا واحد مش أنت قلت لنا يا رسول الله والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم طب تعال اتفرج يا رسول الله ادي الكمبيوتر بتاعي افتحه لك اهو شفت كل الهارد يا رسول الله دروس وخطب ومواعظ وقران وسنه و... يعني اللهم لك الحمد الحمد لله وكل اصحابي صالحين يا رسول الله اخليك تشوف اصحابي الله تخيل في اللحظه دي فرحه النبي بيك قد ايه تخيل انه يقول لك بارك الله فيك موعدي معك على الحوض تيجوا يا شباب نستعد رمضان تيجي نستعد من دلوقتي اه من دلوقتي احنا لسه في شهر شعبان معلش مش مشكله جهز نفسك من دلوقتي قلت لكم قبل كده في الشريط كيف نفوز برمضان قلت لكم عشان نفوز برمضان قلنا ان بعض الفرق الرياضيه فريق الكوره لما بيلعب في الملعب بيلعب بطريقه 4 2 4 احنا هنعمل مش هنلعب بطريقه 4 4 2 ايه هم نقولهم في عجاله سريعه كده عشان ما نطولش عليكم اربع حاجات هنعملهم قبل رمضان اربع حاجات هنعملهم في رمضان حاجتين هنعملهم بعد رمضان ايه هم يا شباب تعالوا بسرعه كده ايه الاربع حاجات اللي هنعملهم قبل رمضان اول حاجه افتح الكتالوج يعني جرب شوف بقى الخير اللي موجود في شهر رمضان عشان يعني تجتهد اكتر واكتر اربع حاجات هنعملهم قبل رمضان اول حاجه نفتح الكتالوج نشوف فضائل شهر رمضان في عجاله سريعه اول حاجه بتفتح ابواب الجنه بتغلق ابواب النار بتصفد الشياطين للصائم دعوه لا ترد كما جاء عند أحمد بإسناد حسن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر الحق نفسك عشان لما تيجي كده وانت صايم عند الإفطار كده إيه تدعو دعوة كده مستجابة خامس حاجة الصوم كفارة للخطايا جاء في الصحيحين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدين وللصائم فرحتان فرحة عند فطر كما جاء عند مسلم وفرحة حين يلقى ربه وهنا بقى تحضرني طرفة كده إن واحد مرة إيه راح إحدى البلاد الغربية فأسلم على إيد واحد من الخواجات اللي هناك خواجه بقى كده راجل اجنبي كان زمان بيسموه خواجه رجل من الخواجات فالمهم فبيقول يعني لما اسلم كده ودخل عليه رمضان فعزمته عندي على الفطار فحطيت له طبعا بقى اكل وشوربه وعصاير وحلويات وكل اللي هو عايزه وحطيت قدامه فرخه كامله فقال له لا يا حبيبي انا لابد من فرخه تانية ناقص فرخه قال له ليه؟ قال له مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرختان ف... فقال له لا ده النبي قال للصائم فرحتان قال له بلغة الخواجات فرختان صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه جل وعلا طيب ايه تاني من ضمن الكتالوج وفضائل الصيام شفاعة الصيام لصاحبه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والطبراني بسند صحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه قال فيشفعه فيه جل وعلا الصيام سبب من أسباب دخول الجنة كما جاء عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة آخر حاجة باب الريان باب مخصوص للصائمين جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم يبقى أول حاجة من الحاجات الأربعة اللي هنعملها قبل رمضان افتح الكتالوج واقرأ فضائل شهر رمضان تاني حاجة التوبة التوبة يا شباب قلت من شوية اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى وربنا بيحفزك ويحضك على التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون التائب من الذنب كمن لا ذنب له كل ده علشان تتوب وترجع إلى الله بس ذنوب كتيرة كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بس يعني الذنوب ده هتروح فين هتتقلب حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح إن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب غريب جدا قالوا له لئن جعلت لنا جبل الصفا ذهبا لنؤمنن معك يا محمد صلى الله عليه وسلم قال تؤمن قالوا أجل فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب العلي جل جلاله وقال اللهم اجعل لنا جبل الصفا ذهبا فأوحى الله إليه يا محمد لئن شئت لأجعلن لك جبل الصفا ذهبا ولكن من كفر بعد ذلك منهم لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ولئن شئت في المقابل بقى ولئن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فلا يغلق أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة أغلى من الذهب والله العظيم أغلى من الذهب سبحان الملك يبقى تاني حاجة التوبة تالت حاجة يا شباب التحلل من المظالم مشكلة الظالم ده إنه هيصوم وهيصلي وهيحج ويعتمر ويزكي ويعمل كل الخير ده ويقدم كل الحسنات دي كلها على طبق من فضة للناس اللي ظلمهم في حد عاقل يعمل كده عمرك شفت واحد راح يشتغل بره في دول الخليج أحد بره 30 سنة تعبان فراح مجمع نص مليون جنيه في ال 30 سنة فلما جه فدور مين أكتر واحد أنا بكرهه قالوا له فلان أنت بتكره أكتر واحد هو ده قال طب خلاص اتفضل نص مليون جنيه هدية في حد بيعمل كده أهو أنت عملت أكتر من كده ده انت مش اديته نص مليون ده انت اديته نص مليون حسنه ده انت اديته حسناتك كلها ضيعت نفسك وفوق ده كله كمان ممكن تكون كمان المظالم اكتر من حسناتك فيؤخذ من حسناتك فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ربنا يعافينا ويعافيك الحق اتحلل من المظالم اتحلل ازاي لو كانت غيبه هتروح تقول له سامحك تقول لي معلش صعبه شويه اصل انا رحت قلت له كده هيكرهني اكتر اقول لك ماشي يبقى استغفر له اللهم اغفر لي ولفلان اللي هو انت اغتبته اصل انت ما تعرفش انا اغتبت مين ده ده انا مغتاب نص البلد يعني واخد بالك مش مشكله آه، قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته حلو كده انا ببسط لك المساله هو بقربها لك بوجه شرعي برضه يعني يعني مش بجاملك لا انا بقول لك وجه شرعي من الامور اللي انت تعملها ان شاء الله وربنا يكرمك طيب لو آه، مشيت بين اتنين بالنميمه دي ما ينفعش بقى تستغفر فيها ده لازم تروح تصلح ما بينهم يا فلان انا قلت قلت لك ان فلان بيقول عليك كذا والله انا اللي يعني كذبت عليك وكده وسامحني يا اخي كانت لحظة نزغة من الشيطان وتسويل من النفس و... وتسامحني ويا فلان والله العظيم الراجل ما قال عليك كده ده بيحبك وانت بتحبه و... وتصلح ما بينهم طيب لو كانت اموال رد الاموال طب معيش روح برضه لصاحب المال واستسمحه قول له يا اخي انا اخدت منك كذا 50000 جنيه مثلا هردها لك والله ادي 1000 جنيه اهي وكل شهر خد مني 1000 جنيه ونظرة الى ميسره الراجل ممكن يحصل منه حاجه من الاثنين يا اما يقول لك خلاص انا مسامحك لوجه الله يا اما يقول لك طب خلاص كل شهر تدفع لي 1000 جنيه ويبقى الموضوع خلاص كده خلص وانا مسامحك تيجي انت دفعت 5000 جنيه على خمس شهور وبعدها مت ايه اللي يحصل ربنا يتولى سداد دينك عنك اما ان يوسع على الورثه بتوعك فيدفعوا المال واما ان الورثه يفضلوا فقراء زي ما هم وتيجي يوم القيامه الانسان اللي انت خدت فلوسه ديت وكنت ناوي تادي اللي يحصل ربنا يرضيه سبحانه وتعالى يوم القيامة بقصر في الجنة بحور عين زيادة بأي حاجة من نعيم الجنة عشان يتنازل عن تلك المظلمة قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه طب لو كانت بقى حاجات تانية بقى يعني المهم ان انت تسعى بقدر امكانك ان انت تتحلل من المظالم حديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه امتى يا رسول الله بعد اسبوع او اول الشهر او او في رمضان اللي جاي لا فليتحلله منه اليوم النهارده ما تضمنش تلحق نفسك ازاي وممكن تروح يوم القيامه تلاقي كل المظالم ديت اتخذت من حسناتك طيب ورابع حاجه اللي هي قبل رمضان احنا قلنا اربع حاجات قبل رمضان الاكثار من الطاعات قبل رمضان شهر شعبان شهر تدريب عملي لقلبك وجوارحك على طاعه الله لعيب الكره لما بينزل مباراه قبل ما يسخن ثلاث أربع دقايق وبينزل من غير ما يسخن بيجي له شد عضلي أنت برضه لو نزلت شهر رمضان من غير ما تسخن قبليه هيجي لك شد قلبي تيجي تلاقي نفسك مش قادر تصوم صح مش مستحضر الآيات صح مش عارف تقوم الليل صح مش قادر تقرا القران وتعيش معاه صح درب نفسك من شهر شعبان عشان تخش على شهر رمضان الله اكبر مستعد ومظبط نفسك طيب والاربع حاجات اللي انا هعملهم في رمضان ان انت لازم تعلم قبل اي حاجه ان انت مش هتصوم رمضان بجدعنتك وشطارتك وقوتك وصحتك لا لا لا استعن بالله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله استعن بالله ان ربنا يعينك على صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان وان انت تقوم بالشهر ده كما يريد الله عز وجل دي اول حاجه الاستعانه بالله تاني حاجه اوعى تضيع لحظه اوعى تسلي صيامك مع الافلام والمسلسلات والمسارح اوعى تقضي يومك كله نوم وسهر بالليل وتضيع رمضان لا يعني المشكله مش في مشكله صلوات خمس وبس وصيام وجوع وعطش لا انا عايزك تصوم صيام حقيقي عينيك تصوم عن النظر الى الحرام ودانك تصوم عن السمع الى الحرام ايديك تصوم عن البطش في الحرام ورجليك تصوم عن المشي الحرام وقلبك يصوم عن كل شيء الا عن محبه الله جل جلاله يبقى ايه استثمار كل لحظه في طاعه الله اختم القران كل ثلاثة ايام الامام الشافعي كان بيختمه 60 مره في شهر رمضان ممكن يتختم 60 مره اه ممكن طبعا القرآن ممكن يتختم في 8 ساعات متواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى اختمه ثلاث مرات هتقول لي بس صعب قوي 10 اجزاء كل يوم ابدا سهل جدا وزعها ما تجمعهاش كلها في وقت واحد قبل كل فرد جزء في ثلث ساعة وبعد كل فرد جزء في ثلث ساعة خمس فروض في جزئين ادي 10 اجزاء ومش هتحس بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى طيب الدعوة إلى الله ثالث حاجة تأمن على عبادتك خليك ذكي قبل ما تخش على رمضان كده تأمن التأمين الحلال تدعو واحد كده فيلتزم فيصلي فيصوم فيبقى كل أعماله بتتكتب في ميزانه وفي ميزانك يبقى أنت لو صيامك 50% تاخد كمان منه 50% يبقى أنت 100% وسألتك قبل كده نفسك تصوم رمضان 100 مرة 100 مرة زي آه والله 100 مرة بأن أنت تدعو 99 واحد فيلتزموا فيصوموا فيبقوا في ميزان حسناتك يبقى أنت صمت رمضان 100 مرة وكل ما تعوز تكتر كتر والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رابع حاجة في شهر رمضان احنا قلنا أربعة قبل رمضان وأربعة في رمضان رابع حاجة في رمضان حسن الظن بالله أنا رب بصوم وأنا عندي حسن ظن بيك إنك هتقبلني أنا بقوم وأنا واثق يا رب إن أنت هتقبل قيامي أنا بقرأ قرآن وأنا واثق هتديني على كل حرف عشر حسنات أنا واثق حسن ظن بالله وحاجتين بعد رمضان الثبات على الطاعة خد بالك مع أول ليلة من ليالي شهر رمضان الشياطين بتسلسل ومتغاظة ويعني ومتضايقة ومخنوقة ومش طايقاك ولا طايقة تشوف عبادتك اللي انت بتعملها دي مش عارف يعمل حاجة مخنوق سيبوني يا فاهم ازاي؟ فأول ما يظهر هلال شوال يعني آخر آخر يوم في رمضان خلاص بتطلق الشياطين فتنطلق بكل ضراوة عايزة توقعك إما في الشرك أو في الكبائر عايزة يوقعك في مصيبة كبيرة جدا ويضيع عليك كل اللي أنت عملته ده فاهم ازاي؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا إن أنت عمال تغزل تغزل تغزل وبعد شهر كامل رحت فكت الخيط كله في ناس بتعمل كده في ناس تيجي في أول يوم عيد وكل المعاصي اللي هو ما كانش بيعملها بيعملها كلها في أول يوم يقول لك ما صدقني يا أخي خرجنا من الشهر إيه الكتمة اللي إحنا كنا فيها دي ده أنت كنت في طاعة ده أنت كنت في جنة في جنة الدنيا ربنا يجمعنا وإياكم في جنة الدنيا والآخرة سبحان الله فاثبت اثبت وربنا يكرمك وحاول بقدر الامكان خد بالك من علامات قبول شهر رمضان ان انت تثبت بعد رمضان علشان دي يكون علامه انت في قبل شهر رمضان كانت عبادتك عامله ازاي كانت والله يعني الحمد لله كانت سبعة من عشرة في رمضان بقيت عشرة من عشرة بعد رمضان رجعت بقيت اتنين من عشرة دي علامه رد عدم قبول انما لو كنت سبعة من عشرة قبل رمضان وفي رمضان بقيت عشرة من عشرة رجعت بعد شهر رمضان بقيت سبعة من عشرة دي علامه قبول ان انت رجعت لنفس المستوى الحلو اللي انت كنت فيه برضه مش وحش انما بقى كمان اللي اجمل من ده كله ان انت تفضل بعد رمضان 10 من 10 يعني فاهم ازاي ده الفضل وده العدل ماشي مفيش مشكله المهم ان انت تجتهد واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل انت في شهر رمضان كنت بتختم كل 3 ايام طب بعد رمضان اختم كل اسبوع اختم كل 15 يوم طيب كنت في رمضان بتصلي قيام الليل 11 ركعه بعد رمضان صلي اربع ركعات خمس ركعات واخد بالك يعني المهم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل آخر حاجة تعملها بعد رمضان أن تشكر الله عز وجل إن ربنا وفقك لصيام رمضان آه الشكر بقى والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح شكر القلب إن أنت تشعر إن دي نعمة نعمة كبيرة أوي إن ربنا سابك عايش وادالك مهلة لحد ما توصل لشهر رمضان طب ما أنت كنت ممكن تموت قبل رمضان كان ممكن الورقة تتسحب منك قبل رمضان صح سابك حد ما بلغك رمضان ووفقك كمان تصوم ووفقك تقوم ووفقك تقرا القران وبعد كده تقبل منك العباده دي آه ثم تاب عليهم ليتوبوا الانسان لما بيذنب ربنا بيلهمه بالتوبه فبيتوب فلما يتوب ربنا يقبل منه التوبه شفت قد ايه ربنا ودود سبحانه وتعالى فربنا وفقك للطاعه فلما عملت طاعه قبل منك الطاعه وزودها لك كمان ونمى لك العمل الصالح بتاعك عايز اكتر من كده فانت تشكر ربنا بالقلب ان انت تعترف ان دي نعمة وان النعمة دي تستوجب الشكر وان لابد ان تتوجه بالشكر الى الملك جل جلاله ده شكر القلب طب وشكر اللسان ان انت تتحدث بنعمة ربنا عليك الحمد لله انا اللي كنت مذنب وربنا هداني انا اللي كنت كذا وربنا اكرمني انا لما كنتش قادر اصوم وربنا قدرني ان انا اصوم انا ما كنتش قادر اقوم وربنا قدرني ان انا تتحدث بنعم ربنا واما بنعمة ربك فحدث وشكر الجوارح أن تعمل بتلك الجوارح كل طاعة ترضي الله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وسلم ايه رايكم يا شباب تيجوا نستقيم على طاعه ربنا تخيل لو جالك ودي اخر حاجه اختمها لك في الدرس بتاع النهارده تخيل لو جه لحضرتك مهمه مهمه لازم تقوم بيها على طول في اسرع لحظه جالك مهمه انك تسافر من مصر لجنوب افريقيا لوحدك مشيا على الاقدام طب ازاي ده الطريق كله صحراء وكمان مليان وحوش وفوق ده كله الشيطان أعد على كل طريق مش هو قال كده لأقعدن لهم صراطك المستقيم هو ده بقى الصراط المستقيم هتمشي وتكمل والطريق مليان وحوش ومليان شياطين وده بيقول لك تعالى السهرة الفلانية وده بيقول لك تعالى ده أنا جايب إزازة كذا ويقول لك تعالى أنا جايب البانجو واللي شياطين قاعدين لك آه قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال فقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم تلا النبي قول الرب العلي جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي يا الله هتمشي على الصراط هنا صح هتمشي على الصراط هناك صح خدت بالك انت في كل يوم على الاقل 17 مره بتقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ايه الصراط المستقيم فين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا سلام تعرف الصراط هناك عامل ازاي الصراط هناك ادق من الشعر واحد من السيف طول الصراط قد ايه انا هديك بس يعني ايه يعني كلام بس للنبي عليه السلام يوضح لك وطبعا مش هتقدر تتخيل طبعا عظم الصراط قد ايه عشان بس تلحق نفسك هتمشي هنا صح هتمشي هناك صح قال صلى الله عليه وسلم ينادي المولى عز وجل يوم القيامة على آدم والحديث رواه مسلم يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول له من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبالك تبدأ النار على 999 وواحد بس يبقى في الجنة وبعد كده تبدأ الشفاعات الصحابة فزعوا كما فزعت فقال يا رسول الله ومن ذلك الواحد قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني روى مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر الدرس بتاعه درس الكافر يوم القيامة مثل أحد في حجم جبل أحد وسمك جلده أربعون ذراعا وفي رواية سبعون ذراعا مش معنى الجلد قال لك لأن الجلد ده هو مراكز الإحساس كلها فيه ولذلك قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وسمك جلده أربعون ذراعا أو سبعون ذراعا ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة يا الله يبقى حجم الكافر كما بين مكة والمدينة ومن أول خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هيبقى من كل 1999 تبدأ بيهم النار وواحد بس في الجنة وخد بالك بقى والصراط فوق النار يعني فوق الأحجام دي كلها بالأعداد دي كلها طول الصراط قد إيه؟ حد يتخيل؟ لا يخطر على قلب بشر لكن أخويا وحبيبي هتستقيم هنا هتمشي هناك وهتعدي منهم من يمر كالطرف طرف العين كده فمزة ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكالراكب المسرع وآخر الناس بقى اللي تعدى على الصراط ومنهم من يزحف على بطنه زحفا ربنا يرزقنا وإياكم الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يصف آخر من يدخل الجنة كما عند مسلم يكون هو رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة تلسعه النار مرة فإذا ما مر من على الصراط نظر إليها إلى النار يعني وقال تبارك الذي نجاني منك إن كان الله قد أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين الحق نفسك أخوي وحبيبي اعتبر ده آخر رمضان أختي الفاضلة اعتبر ده آخر رمضان ممكن الورقة تتشد مننا في وسط رمضان في أول رمضان في آخر رمضان بعد رمضان محدش عارف الورقة تتشد إمتى نلحق نفسنا إحنا في امتحان عشان نبقى فرحانين بقدوم رمضان وفرحانين في نفس الوقت بان احنا ادينا اللي ربنا امرنا بيه في رمضان اسال الله جل وعلا ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع